حياهم رب غفار احنا دلوقتي في منزل فضيلة الشيخ محمد احمد شبيب هو كان إنسان إنسان
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
الشيخ محمد احمد شبيب من عائلة عريقة وعائلة كبيرة في هذه القرية قرية دنديت مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية الحقيقة من بعد وفاة الحاج الله يرحمه كان يعني هنا المسجد اللي جنبنا على طول كل جمعة لازم قرآن الشيخ هو اللي يقرأ قرآن الجمعة في في المسجد وأنا في يعني في مش عاوز أقول لحضرتك في أوضة النوم في العربية في الريسبشن في أي مكان الحاج شغال لو رايح الشغل الصبح وأنا راجع من الشغل لازم لازم الحاج يكون شغال في العربية قرآن رايح وقرآن جاي
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من اعلام الامة هذه السلسلة المباركة التي ازدادت بركة بعد أن تناولنا أهل القرآن وأصحاب آه، هذه آه، ال- يعني السيرة الذاتية العطرة آه، الذين عطروا أفواههم وعطروا ألسنتهم وعطروا قلوبهم وملأوا صدورهم بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم آه، النهاردة إن شاء الله آه، الحلقة الثانية عن حياة فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد شبيب القارئ بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي آه، لكن بداية آه، يعني أدعو الله تبارك وتعالى بالشفاء العاجل لنجل الشيخ آه، محمد أحمد شبيب آه، وهو الأستاذ أحمد الحقيقة سبحان الله يعني أنا آه، الإنسان دائما يتعجب آه، من أمر هذه الدنيا وهذه الحياة آه، كنت معه لما كنت بسجل عن آه، والده الشيخ محمد أحمد شبيب آه، كنت معه وكان في كامل آه، صحته آه، فإذا بي آه، أبلغ آه، أنه الأستاذ أحمد أصيب ب آه، يعني وعكة قوية ثم نزلة آه، قوية آه، ثم آه، فجأة آه، انتقل إلى آه، فرنسا للعلاج فأسأل الله جل في علاه أن يشفيه شفاء آه، لا يغادر آه، سقما ومرضى المسلمين آه، جميعا وأخي الفاضل آه، الحاج شكري رضوان عبد ربه أسأل الله أن يشفيه أيضا والحاج آه، فرج القصبي ومرضى المسلمين جميعا نسأل الله تعالى أن يشفيهم شفاء آه، لا يغادر سقما وتحية آه، لجميع آه، مشاهدي أعلام الأمة هذا البرنامج المبارك وهذه السلسلة الجميلة الرائعة أحيي جميع المشاهدين آه، اللي بيتصلوا بيا شخصيا واللي بيتصلوا بيا آه، في البرنامج على الهواء مباشرة آه، واللي بيدخلوا على الانترنت وبيتزايد آه، العدد أنا كل ما أدخل بحس بسعادة آه، غامرة بصراحة على موقع القناة اللي هو زي ما قلت لحضراتكم www.الرحمة.tv حضرتك هتشاهد أعلام الأمة الحلقة اللي فاتتك ممكن تشوفها آه، أي حلقة أخرى من آه، حلقات البرامج اللي موجودة على قناة الرحمة تقدر تتابعها على موقع قناة الرحمة ومن آه، جوجل آه، كما تستطيع أن حضرتك آه، تتابع آه، برامج قناة الرحمة الغراء على آه، اليوتيوب وتتابعها أيضا على آه، جميع ال- المواقع الموجودة لو انت بس كتبت على جوجل آه، موقع قناة الرحمة الفضائية هتدخل وتشوف البرامج بتاعتنا فيديو آه، صوت وصورة وبحيي آه، ان شاء الله آه، ايضا المشاهدين جميعا وبحيي آه، الإخوة الأعزاء اللي بيتصلوا بيا والمتابعين لقناة الرحمة واللي بيوصوني بتبليغ السلام دائما لفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وإدارة القناة ومنهم الحاج محمد النبوي من جدة والحاج السيد رضوان من مكة وطارق رضا الزهر من الرياض والأخ عامر من السعودية أيضا بحييكم وبحيي كل السادة المشاهدين الحقيقة آه، والله يا جماعة في دروس مستفادة كثيرة آه، من حياة هؤلاء القراء الناس دول آه، ربنا سبحانه وتعالى آه، آه، أعلى آه، قدرهم آه، كثيرا ومنهم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب آه، اللي اللي أنا عايز أقوله أنه الواحد يعني نفترض أنه هو مش عارف قارئ او مش عارف علم من هؤلاء الاعلام يعرف لان هي دي الوظيفه آه، انا مش شرط ان انا اقدم لك ماده انت حضرتك عارفها امال هتعرف مني ايه فانت لازم تعرف حاجه انت مش عارفها اما اذا كان عندك بعض المعلومات عنها فانا بزودك بمعلومات عن آه، هذه الشخصيه وان شاء الله آه، في شخصيات كثيره جدا آه، في الطريق الينا باذن الله تعالى وعملنا آه، مع كثير ايضا من الشخصيات والقراء لان الحقيقه انا حاسس ببركه كبيره قوي وانا بتناول آه، اعلام التلاوه او القراء قراء القران الكريم لان هؤلاء الناس يحملون القران الكريم في صدورهم بيعلمونا كتير وانا بدخل آه، بيوتهم وبتعلم منهم وبتعلم من ابنائهم آه، الكثير هم ناس آه، فيهم خير كثير جدا وفعلا يعملون بالقرآن الكريم الذي يحملونه في صدورهم وفي قلوبهم في موقف أول هنتكلم فيه دلوقتي عن حياة فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب انت حضرتك عارف إيه تربية الأب شوف ال- الأب اللي هو آه، أصبح دلوقتي آه، بيعرض عن آه، أبنائه الأب اللي آه، بعد عن أبنائه الأب اللي ما بيسألش أبنائه أنتوا عاملين إيه الأب الذي لا يشرف على أبنائه وبمجرد أن هو موفر فلوس للبيت ويتصور أن توفير الفلوس ده هو العامل الأساسي في البيت ولا بيسأل ولا حاجة لذلك آه، في آه، أبناء كتير بيطلعوا منحرفين وفي بنات كتير بيطلعوا منحرفات ليه السبب الحقيقي والسبب الأساسي وراء كل هذا بعد الوالد عن البيت ومش قصدي البعد الجسدي ده ممكن يكون معاهم في البيت وفي نفس الوقت لا يشرف على البيت وبيتصور انه مجرد اعطاء المال للزوجه او توفير المال للابناء والبنات ده هو اللي هيغني عن آه، ال- التربيه لا التربيه دي حاجه تانية زيك لما تيجي تشوف آه، آه، والد الشيخ محمد احمد شبيب الحاج احمد شبيب اللي هو الرجل آه، ال- ال- الفلاح آه، من قرية من قرى مصر الطيبة قرية دنديت زي ما قلت لكم في ميت غمر محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية هذا الفلاح البسيط صحيح هذه العائلة لو حضراتكم آه، تعرفوا عائلة ميسورة الحال يعني الشيخ محمد أحمد شبيب لم ينشأ في عائلة بسيطة وإنما عائلة فعلا عائلة ثرية عندهم الحمد لله أراضي وعندهم مزارع وعندهم يعني عائلة ثرية وأنا رحت هناك شفت بنفسي وحضراتكم هتشوفوا بنفسكم في الفيديوهات اللي احنا هنعرضها عن- عليكم عائلة ثرية جدا وخد بالك من حتة الثراء ديت ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى يبقى الانسان لما يبقى غني يطغى الا من رحم ربي لذلك آه، معظم وهذا ليس مبالغا فيه معظم ابناء الاثرياء بتلاقيهم سبحان الله يتجهوا الى طريق الانحراف لكتر الفلوس معاه ومفيش رقابة مفيش إشراف على آه، التربية لذلك بيطلع إيه؟ بيطلع الولد آه، يعني آه، منحرف وبتطلع البنت منحرفة شوف بقى الحاج أحمد شبيب الرجل الغني الذي أعطاه الله مالا أعطاه الله ثراء أعطاه الله جاها وسط الناس يعني احنا بنقول كده باللهجة العامية أبها يعني رجل شريف من أشراف القوم لكن هل هو هذا الرجل بيقول طالما أنا إنسان غني أدلع ولادي لا خد بالك معايا لأن احنا في أعلام الأمة مش بن- قاعدين بنتسلى أدلع ولادي لا وإنما هذه القرية كان بي يعني ينزل للقرية ديت ويصل للقرية ديت الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الشيخ عبد العظيم زاهر الشيخ عبد الباسط الله ده الفطاحل والكبار كلهم كانوا بيروحوا في المناسبات في القرية دي وقرية دنديط على فكرة آه، لها تاريخ عريق جدا في مقاومة الحملة الفرنسية وهذه القرية بتشتهر بالشجاعة وتشتهر بالبطولة وتشتهر بالثراء أيضا والغنى وتشتهر بحاجة مهمة كمان تعرف لأن فيها قارئ كبير للقرآن الكريم هو فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب وعلى فكرة المفاجأة أن منها فضيلة الشيخ المعصراوي الشيخ أحمد دكتور المعصراوي من هذه القرية أيضا قرية دنديط آه، وهو شيخ مقارئ آه، مصر كلها هو من القرية دي ببركة الدكتور المعصراوي وببركة الشيخ شبيب أصبحت هذه القرية مشهورة كتير جدا بحفظ القرآن الكريم أنا نفسي دعيت فيها أكتر من مرة فضل الشيخ جمال توفيق والشيخ مصطفى الأرضي والشيخ حمدي الأخرس والناس اللي في هذه القرية طب أقول لكم على حاجة أنا عرفت معلومة والله العظيم معلومة أسعدتني كثيرا عن قرية دنديط التي نشأ فيها الشيخ محمد أحمد شبيب تعرفوا فيها أكتر من 30 عالم أزهري ويتنافسون فيما بينهم في العلم لكن أكمل لحضراتكم بعد ما نشوف آه، هذا اللقاء مع الأستاذ أحمد محمد شبيب وأسأل الله جل في علاه وأمنوا معي أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما لأنه في فرنسا دلوقتي هتشوفوا الأستاذ أحمد وهو يتحدث عن والده
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار آه، بنكمل آه، لقائنا آه، مع النجل الأكبر لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب آه، الأستاذ أحمد محمد أحمد شبيب آه، أستاذ أحمد معلش قبل ما أبدأ مع حضرتك أنا ليا ملاحظة والله تذكرتها دلوقتي إنه العيلة كلها محمد وأحمد صح ولا غلط؟ آه آه أنا لاحظتها كل ما تعرفوني تح- بحد قولوا ده احمد ده محمد ده احمد ده محمد حتى ابن حضرتك يعني ابن حضرتك ايه بقى محمد وانا هخلي محمد يسمي احمد احمد محمد احمد ايوه ده ماشي كده على طول حتى اخواتك مسميين برضه محمد واحمد كل العيله عندنا بس انا طلعت شويه خلي... سميت معتز اخر واحد يعني انما عندك محمد يا امال هتعمل ايه محمد طبعا عندي محمد وعندي محمد ومعتز وكريم الله يخليهم يا رب الله يخليهم في بنات ولا لا اه عندي دينا اه دي حبيبه جدها دي يا سلام
لا دينا دي آه، يعني كانت عندي جدها حاجه ثانيه خالص دي احنا ما بنعملش لقاءات مع يعني بنات او نساء فيا ريت دينا وانا وانا هو في اللقاء مع والدها آه، تعمل معايا مكالمه آه، تليفونيه ان شاء الله في آه، ال- على الهواء باذن الله إذا ربنا ادانا العمر ان شاء الله إن شاء الله باذن الله تعالى آه، احمد بيه آه، يعني انا عايز اتذكر مع حضرتك آه، باعتبارك كنت طبعا انت قلت لي في اللقاء الاولاني انك انت كنت وكلمه عجبتني جدا صديق ل- لوالدك الله يرحمه آه، فيا ريت تتذكر لي كده آه، موقف آه، الشيخ الله يرحمه آه، من آه، زيارته لفلسطين والشيخ على فكرة كان محظوظ قوي آه، يعني ده كان من عند ربنا بقى ده كان محظوظ اه بصراحة يعني يعني انه يقرا فجر 6 اكتوبر 1973 ويقرا يوم بالليل يوم تل- في 6 اكتوبر ده يبقى محظوظ آه، و- وانه يروح ال- القدس وي- ويقرا في المسجد الاقصى ده يبقى محظوظ فانا عايزك بقى تقول لي يعني ايه ال- الحكايه ديت هو حضرتك لما جاله آه، في المسجد الاقصى دي كان المفروض يسافر ايطاليا في السنه دي بس هو اعتذر وما كانش بيحب يسافر آه، تبع الاوقاف تحديدا كان يحب يسافر دايما بدعوات شخصيه يعني قال لي يا احمد انا قلت له يا ابويا معلش سافر يعني شوف ال- اوروبا فقال لي "طيب". بعد ما رحت اودي الجواز بتاعه قلت لا هو مش عايز ورجعت تاني تاني يوم جاله الدعوه من رئيس الساعه عرفات شخصيا انه يروح يقضي عندهم رمضان في المسجد الاقصى فاحنا خايفين عليه فبقول له فين انت هناك فلسطين اسرائيل قال لي يا ابني ما ينفعش انا رايح المسجد الاقصى انا مش رايح آه، سيدنا الحسين بس انا رايح المسجد الاقصى الرحال يا احمد شد الاثنين مسجد الحرام ومسجد الاقصى وبعدين يا احمد مرحبا بلقاء الله هيحصل ايه يعني قلت له خلاص توكل على الله مفيش مشكله ورفض بس هو رفض ان هو يروح تبع السفاره الاسرائيليه ان هو يروح ياخد تاشيره من عندهم وكلم بتوع الرئيس عرفات قال لهم انا مش هطلع طيران هطلع بري عشان يعدي من المنفذ بتاع رفح بري قال له خلاص ماشي فبعتوا له عربيه بالسواق خدته من البيت وطلعوا بيه بري العريش بقى رفح وطلعوا بيه دخل بس هو اتبسط جدا في السنه دي جدا يعني هو بس هو برضو آه كان بي كان بي- بي- بيشكر قوي في الش... في الرئيس عرفات يعني والراجل رح- يعني ترحب رح- يعني يرحب جدا بالضيوف ولازم تتغدى معاه تفطر معايا وعلى الفطار لازم جنبه وهو ياكلني فانا بقول له طب يا ابويا يعني ما صورتوش و... قال لي انا الحاجات دي اقول له يا ابويا انا انا أنا- أنا- أنا- يقول لي ما بيحبش هو الحاجات دي قلت له خلاص وكان سعيد جدا لانه قرأ نفس السوره ال عمران بتاع ال 73 في المسجد الاقصى ان تنصروا الله فلا غالب لكم فلقيت ترحاب كبير جدا من اللي قاعدين وجاله جوابات شكر كتيره منهم والحمد لله راح ورجع بالسلامه وفضل ربنا علينا كلنا يعني.
فضل ربنا عليه ايضا ان هو آه، يعني قرأ في المسجد الاقصى وكانت آه، على ما اتذكر آه، المناسبة الاحتفال بإقامة الدولة الفلسطينية مش كده؟
اه ما كانت المناسبه ان هو الاحتفال بقانون الدوله الفلسطينيه فقلت له بقى خلاص انت ربنا يصلح حالك كده و- ونشوف القدس معانا تاني ان شاء الله على ايديك يعني ان شاء الله باذن الله وانا اتذكر برضو يا استاذ احمد آه، انه ال- الرئيس ياسر عرفات الله يرحمه آه، ادى للوالد آه، اعتقد اوسمه او نياشين حاجه زي كده اه فعلا ده اللي اناشين واوسامه وحاجات من دي وبعت لي جوابات شكر كمان بعد ما رجع والسنه اللي بعديها برضه تابع معاه و... والشيخ قال لي خلاص الحمد لله انا رحت زرت انا الحج بقى قلت له خلاص مش هروح حج وطلع بعدها سنه فده الحج على طول خلاص يا بيه.
آه، كانت بتجيله دعوات آه، تانية من دول تانية غير آه، غير فلسطين على طول كان دايما سافر قطر ابو ظبي الب- الجابون يمكن هو لا وسنة بقى هو سافر الجابون على نفقة آه، السلطات في قطر هم بعتوا له الدعوة من قطر انه يسافر الجابون على على مسؤوليته على حسابهم هم يعني من قطر للشيخ هنا يسافر الجابون فبقول لي الجابون دي إيه؟ قال لي انا هسافر بس راجع برضو هو منبهر جدا بالجابون دي هو يقول لي ناس طيبين جدا وحابين الاسلام جدا بس مش لاقيين مش لاقيين المشايخ بتوعنا اللي يروحوا يقولوا لهم يعني ايه الاسلام بتاعنا والبلد على المحيط والشوارع ما يزرعوا فيها ال... ده مش يحكي لي يعني الشجر عندنا ماشي شجر زينه وكل حاجه بس هناك الشجر ده لوز وجوز وحاجات من دي و... فراجع مبسوط من الجابون وكان بيسافر عن طريق باريس ونزل هو باريس خالي عايش في باريس فنزل قعد معاه يومين بعد هو راجع وقعد معاه يومين في باريس فخالي بيزعق معاه بيقول له انت ما جيتش قعدت عند قال له لا الجابون احسن من عندكم من باريس يعني أعلام الأمة أقمار للعلم النافع آه، سبحان الله يعني آه، مرة أخرى أسأل الله بالشفاء للأستاذ أحمد محمد شبيب أن يعود من باريس آه، بسلامة الله وحفظه وبصحته آه، كاملة إن شاء الله سبحان الله ال- الإنسان لا يدري ماذا آه، سيفعل به آه، غدا لذلك يعني لابد آه، أن نكون متيقظين يا جماعة وانه شوفوا انسان كان معايا في غاية الصحة وفي غاية الأناقة وفجأة أزمة بسيطة ينتقل منها إلى باريس للعلاج فنسأل الله أن يشفينا جميعا ويشفي مرضى المسلمين قبل هذا اللقاء مع الأستاذ أحمد محمد شبيب قلت لحضراتكم أنه في تليفون آه، آه، قبل ما آه، اكمل مع حضراتكم او قبل ما نشوف مع حضراتكم هذا اللقاء كان في كلمه كده انا بقولها عن هذه القريه ان القريه ببركه وجود قارئ كبير زي الشيخ محمد احمد شبيب وببركه وجود عالم كبير زي الدكتور احمد مع السراوي اصبحت هذه القريه مشهوره بكثره الكتاتيب وبحفظ القرآن الكريم وفيها أكثر من 30 عالم أزهري خريج أزهر أكثر من 30 عالم وأنا عرفت هذا الكلام وأنا بصور فيها هذه اللقاءات الجميلة عن الشيخ أحمد الشبيب وهتشوفوا المزيد إن شاء الله تعالى لذلك أول حاجة فكر فيها واحنا عايزين يعني نركز في الحكايه دي شويه اول حاجه فكر فيها الوالد انه يدخل ابنه الكتاب فانا بتذكر كنت بعمل لقاء قريب مع فضيله القارئ الشيخ شحاته الهلالي وقارئ ايضا اذاعي وقارئ له مدرسه جميله ورائعه جدا جدا واستاذ للقراءات آه هذا الشيخ الجميل الشيخ شحاتة الهلالي مع ان هو خريج ازهر و- ودرس في الازهر وبيدرس في الازهر ايضا لانه بيقول لي مع احترامي للازهر الشريف ومع احترامي لانه بيعلم آه القران الكريم الا ان الناس مش هتحفظ القران الكريم صح حفظا كاملا الا بالتلقين على ايد المشايخ يعني فين في الكتاب لذلك انا ادعو وحضراتكم معايا ان يكون في كتاب في كل حي وفي كل قرية وفي كل مدينة وفي كل مكان يكون في كتاب انا ادعو ايضا ان احنا نهتم جدا بمحفظ القرآن الكريم نديله فلوس علشان يعيش بكرامة ويتفرغ للقرآن الكريم ويعلم أبنائنا ويعلم بناتنا لأنه هذا الكتاب جاء بالتلقين الكتاب ده بالتلقين وليس بإيه وليس بالقراءة الواحد لو يقرأ أو يسمع مش هيتعلم قرآن صح الحقيقة في تجاوزات بتحصل في الأزهر وإحنا عايزين ننبه عليها بقى برضه إنه في, في امتحان القرآن الاولاد بيمسكوا المصحف ويقطعوا الورق بتاعه يعني انا انا انا شفت هذا الكلام واعرف هذا الكلام كويس بيقوم قاطع الورقه من المصحف علشان يدخل الامتحان لكن قدام الشيخ بقى المحفظ شيخ الكتاب لا مش عليه الكلام ده ولذلك هيخرج لنا قارئ ممتاز او هيخرج لنا قارئه ممتازه عايزين ايه رايكم كده نريح قلبنا كده بسماع هذه التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما
والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
أعلام الأمة أقوام للعلم النافع أن-
آه، بعد آه، هذه التلاوة العطرة آه، من هذا القارئ الجميل القارئ الفاضل رحمه الله آه، الشيخ محمد أحمد شبيب آه، هناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية وأعلام الأمة
Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضه علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من جوع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أزرق زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أزرق زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى واعلام الامة وفضيلة القارئ الشيخ محمد احمد شبيب بنكمل مع حضراتكم مسيرة هذا الرجل الصالح الذي شهد الجميع له بالصلاح وشهد الجميع له بأنه كان يعمل بكتاب الله وأنه كان إنسانا خيرا وأنه كان إنسانا صالحا وأنه كان يحفظ القرآن ويعمل به دائما والحقيقة أنه ولادة هذا الرجل سنة 1934 التاريخ ده تاريخ جميل قوي ليه؟ لأن الإذاعة المصرية بدأت سنة 34 طيب مين اللي بدأ قرآن الإذاعة؟ فضيلة الشيخ محمد رفعت الشيخ أحمد اتفضل صال السلام عليكم الأخ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك بداية أشكر قناة الرحمة على هذه اللفتة الجميلة الله يكرمك
آه، ومتشكرين جدا على الاهتمام بفضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب وأحب أوضح لحضراتكم تعقيدا للقاء اللي حضرتك كنت عامله مع الأستاذ أحمد شبيب ربنا يشفيه يا رب يا رب آه، إن فضيلة الشيخ شبيب في عام آه، 73 زي ما خال خالي قال طبعا قرأ القرآن يوم يوم يوم النصر الصبح وبالليل وفي عام 79 قرأ قرأ القرآن في في في العيد عيد الأضحى حديث بمناسبة استرداد سينا كاملة وفي عام 95 قرأ القرآن بالمسجد الأقصى وفي عام 2011 قرأ فجر ثورة 25 يناير الله جميل معلومة جميلة شكرا جزيلا العفو انت حفيد الشيخ مش كده يا محمد ايوه اهلا بيك شكرا جزيلا اهلا اهلا بحضرتك الاخ احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك احمد حمدي من بلد الشيخ شبيب يا فندم يا اهلا وسهلا يا استاذ احمد فندم.
اهلا بيك اتفضل يا عندي أستاذ.
بعض الكلمات القليلات كده في شأن الشيخ آه، محمد شبيب نعم
رحمه الله تعالى فهو الكريم ابن الكريم صاحب المقام الرفيع سواء بين الناس وبين القراء فهو الإنسان كما قال ابنه محمود فهو صاحب الفضل بعد الله عز وجل على أهله قاطبة وعلى بلدته وكان لا يتكلم في المال أبدا إذا حضر القراءة في أي مناسبة وكان يجل الكبير والصغير حتى إذا جاء له الصغير قبل الكبير كان يصافحه قام من مجلسه ورحب به ترحيبا شديدا حتى ولم يكن يعرفه وكان كريما في بيته وخارجه وصاحب مدرسة فريدة في القراءة لا يستطيع أحد أن يقلده حتى أنه قال في حقه أنه لا يستطيع أن يقلد نفسه فعجبا هذه بعض الكلمات في حقه فكان آه، دائما من الق... هو من القلائل القراء الذين شرفهم الله عز وجل وقرأوا في المسجد الأقصى وهو من قال في فجر 6 أكتوبر 73 آه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وكان دائما في صحبة أمراء وملوك العرب دائما في رمضان هذه بعض الكلمات القليلات في حقه والله لو فردنا له كلمات لما اتسعت حلقات كثيرة في هذا في شأن وقيمة الشيخ محمد أحمد شبيب رحمه الله وخاتمة أو ختاما أدعو لأخي أحمد محمد شبيب أن يشفيه الله شفاء لا يغادر سقما وأن يرزقه الشيخ محمد حسان الصحة والعافية والثبات على الحق شكرا لحضرتك يا أستاذ محمد الله وطاقم يكرمك.
العمل كاملا شكرا يا حبيبي بارك الله فيك آه، اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا ازيك يا استاذ محمد اهلا بيك حسام اه ان شاء الله اتفضل يا انا حسام بشكر حضرتك يا استاذ محمد وبشكر البرنامج وبشكر قناه الرحمه والقائمين عليها و وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه يا رب وبتمنى يا استاذ محمد من حضرتك انك تقدم لنا حاجه عن الشيخ محمد عمران الشيخ محمد عمران على بالي اه والله والله عايزين آه، تقدم لنا حاجه عنه بس يعني الله يكرمك صحيح الله يرحمه وبطلب من حضرتك يا استاذ محمد انك آه، تدعي لابي ولامي بالرحمه ان شاء الله اللهم ارحمهما رحمة واسعة ان شاء الله وابائنا جميعا واباء المسلمين جميعا شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، فانا قبل اتصالاتي الجميلة ديت قلت لحضراتكم انه الشيخ محمد شبيب ولد سنة 1934 السنة التي انشئت او آه، بدأت فيها الاذاعة المصرية بمين بصوت الشيخ محمد رفعت فالحاج احمد شبيب تمنى ان يكون ابنه كالشيخ محمد رفعت في سمعته وفي صيته وفي صوته وفي آه هذه آه ال ال يعني هذا القبول الجميل لدى آه الناس للشيخ محمد رفعت آه الشيخ محمد حصلت له ظروف نفس ظروف الشيخ محمد رفعت لأن الشيخ محمد رفعت برضه أصيب بمرض وهو في الثانية من عمره كاد أن يموت فيه والشيخ محمد شبيب أصيب بمرض وهو في الثانية من عمره كاد أن يموت فيه فالشيخ آه، والده الحاج أحمد شبيب قال يا رب إذا شفيت لي ابني آه، محمد فأنا أنذر ابني للقرآن نذرته للقرآن أنذر ابني للقرآن فناخد اتصال ونكمل القصة الجميلة دي الشيخ ناجح من المنيا عليكم عليكم السلام
ازيك يا استاذنا ازيك يا شيخ ناجح ازاي حالك ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا اخوانا على سرر متقابلين الله لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا آه، معانا أحمد حفيد الشيخ شبيب اتفضل يا أحمد السلام عليكم عليكم السلام أنا في البداية بشكر حضرتك طبعا على المجهود الكبير المبذول من فريق عمل أعلام الأمة الله يكرمك يا سواء حبيبي.
داخل الاستوديو أو في التصوير في تنضيط يعني ده واجب علينا حبيبي ربنا يخليك وأنا بتكلم النهاردة حابب أعلق على معلومة في لقاء حضرتك مع الكابتن محمود شبيب في الحلقة السابقة مم.
وحضرتك بتتكلم بخصوص مسجد الفتح الإسلامي في تنضيط ذكرت ان الشيخ شبيب تقريبا اقام المسجد على نشاته الخاصه لكن المسجد تم انشاؤه بالجهود الذاتيه لابناء بنضيط نعم هو كان الشيخ واحد من ال- المجموعه مساجمين يعني واحد من المجموعه اللي كانت مسؤوله عن انشاء المسجد مم.
و
وطبعا ده في ميزان حسناته إن شاء الله بإذن زي ما الله.
انا بتكلم النهارده من منطلق ان كل واحد ياخد حقه زي ما علمنا وربنا ان كل واحد ياخد حقه ندي الناس حقها يعني.
طبعا إن شاء الله إن شاء الله وب- وبنتهز الفرصه طبعا وبشكر الشيخ محمود باشا والاستاذ عبد المجيد حجاج القائمين على المسجد على لفته الحب والوفاء في حق الشيخ شبيب ان هم اقروا ان ال- صوت ال- ان ال- آه، قران المغرب في رمضان وقران ال- الجمعه مستقبلا بصوت الشيخ شبيب في المسجد وانا بشكرهم نيابه عن اسره الشيخ شبيب ماشي يا حبيب ماشي شكرا جزيلا حبيب الشيخ آه، شبيب لما زرت القرية كل القرية بتحبه وكل القرية تعلم ان هو آه، رجل صالح ومن اهل الخير فنذر الحج احمد شبيب نذر ابنه للقرآن الكريم اذا شفاه الله سبحانه وتعالى وقد وفى بنذره ودخله الكتاب آه، عند الشيخ آه، توفيق إبراهيم في القرية آه، نفسها آه، وكان آه، محفظا وأنا آه، بأكد لحضراتكم مرة تانية الدعوة التي أدعو لها دائما وهي عودة الكتاب مرة أخرى وأتذكر آه، جيدا آه، الكلمة اللي قالها لي في اللقاء اللي عملته آه، قريب مع آه، فضيلة القارئ الشيخ آه، الشيخ آه، آه، شحاتة الهلالي آه، الأخ عطية السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته ازيك يا باشا كل عام طيب اتفضل يا حبيبي ازيك يا بيه؟ رحم الله ان يتدخل دعم تناكل للشيخ محمد شبيب هذا العالم القارئ الك- الكريم نعم
الو اتفضل معاك هذا العالم القارئ القارئ الكريم طبعا.
كان من ضمن سبحة متكونة من اللؤلؤ مثل الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ آه، عبد الفتاح عبد الصمد والشيخ محمود المتشاوي والشيخ محمود القصري والبلدات كلها تشهد له بال- بال- ب- بحسن الخلق والكرامة وكان رجل كريم فيك آه، رجل كريم رحم الله الشيخ محمد احمد شريف الله يرحمه ندعو له بالرحمة يا رب.
كما ندعو له ب- آه، آه، ب- ربنا أن يعافي ابنه احمد بالسلامة ان شاء الله يا رب آه، كان رجل كريم جدا و- و- و- والبلد كلها كانت تحترمه وتحبه كان ك- كوالد كان اب لكل بلد كان اب لكل بلد كويس و- و- و- واكثر الناس حفظت منه القران الكريم من من من من, من تلاوته آه، آه، و آه، وصلت وصلت الرسالة شكرا يا شيخ عطية وطبعا يعني هذا الكلام احنا آه، قلناه قبل هذا ان هو سبحان الله صاحب آه، جعله الله سبحانه وتعالى آه، سببا آه، في ان آه، تحفظ هذه القرية القرآن الكريم وتقيم مسابقات سنوية في القرآن الكريم وأهل القرية يجمعون أموالا وينفقون ويهتمون وأنا شفت الكلام ده بنفسي فعلا يهتمون بهذه المسابقة ويحتفلون بها وياخدوا أبنائهم وياخدوا بناتهم ويودوهم لمسجد الرحمة في هذه القرية ويعملوا مسابقة كبيرة بيشرف عليها الشيخ حمدي الأخرس والشيخ جمال توفيق والشيخ مصطفى الأرضي ومجموعة أخرى وايضا بيشركوا كل الكبار زي الدكتور احمد معصراوي وكل الكبار اللي موجودين في القريه بيبلغوهم بهذه المسابقه وبيكونوا فخورين وانا بقول الكلام ده علشان يكونوا قدوه لغيرهم من الناس ان احنا نهتم بالقران لاننا لن ننتصر ولن نامن ولن نكون في سكينه ولن تستقر بلدنا ولن ننتعش اقتصاديا زي ما بنقول الا بهذا الكتاب القرآن الكريم ده هو فيه كل الأسرار سر السعادة كلها في الدنيا والآخرة وأنا بقول الدنيا قبل الآخرة في هذا الكتاب لكن مش ناخده زينة في السيارة أو ناخده زينة في البيت أو ناخده زينة في أي مكان إنما نفتح هذا الكتاب ونقرأه ونفسره ونسمع تفسيره ونحفظه في قلوبنا وفي صدورنا ونعمل به أيضا لأن العمل به أهم حاجة هناخد كده في الجزء اللي الثاني من لقائي مع الأستاذ أحمد محمد شفيب شبيب شفا الله
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار
يعني متقبلين لل- للقرآن وخاصة الصوت كده جميل كروان زي الشيخ محمد شبيب والله هو قال لي على الجابون وقال لي على ايران على ايران سافر إيران برضو وقرأ هناك اه يعني هو يقول لي الايرانيين دول شعب انا مش عارف ايه دول اه هو يقول لي اه احنا غيرهم في حاجات كتيره يعني بس شعب آه، في القران بيستمع القران يعني انا ما شفتش زيهم وفعلا زي ما حضرتك سمعت الشرايط بتاعته في ايران هناك بيسمعوا في ساحات كبيره كده وبعدين كلهم بيقولوا لما يقولوا مثلا يقولوا للشيخ الله على التون بتاع الشيخ هو قفل ازاي على نفس النغمة بيقولوا الله على النغمة بتاعته يقولوا الله هادي هادي عالي عالي كده فكان أنا مبسوط جدا برضه من ايران برضه في السفر بتاعت ايران دي أستاذ أحمد أنا يعني بيحضرني حاجة دلوقتي إنه الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد شبيب وفي عدد كبير جدا من مشاهير القراء في مصر آه، بيقولوا آه، ال- يعني المتخصصين بيقولوا ان هو آه، من مدرسة الشيخ مصطفى اسماعيل دي حقيقة يعني آه، يط- هو صحيح اصبح له اسلوبه يعني اصبح مدرسة الشيخ محمد شبيب بعدين لكن هو بدأ من مدرسة الشيخ مصطفى آه، اسماعيل آه، كان بيكلمكم على الموضوع ده عن الشيخ مصطفى وكده اقول لحضرتك حاجه هو كان م- يعني مش معجب من كلمه معجب دي شويه على الشيخ مصطفى يعني كلنا معجب يعني من, من عشاق الشيخ مصطفى طبعا طبعا فيقول لي ايه الشيخ اللي علمه القران وهو بيقرا في المضيافه عندنا هنا، فدخل عليه بيقول له ايه بيقول له يا محمد تعالى بقى- ده على لسان ابويا الله يرحمه يعني قال له انا عايز لما ادخل اللي الاقيه جوه هو اللي انا سمعته بره أنا- انا بره سامع الشيخ مصطفى ادخل على الشيخ محمد شبيب انا عايز جو... هو اسمع الشيخ شبيب بره انا سامع الشيخ شبيب بيقول لي انا من اللحظه دي بدات ان انا ايه اتخلى شويه عن طريقه الشيخ مصطفى سامي اه فهمت يعني ال- ال- الشيخ بتاعه آه، بره وسامعه مثلا في الميكروفون آه، كانه سامع الشيخ مصطفى اسماعيل ف- فيدخل جوه يسمع الشيخ آه، يشوف الشيخ شبيب قدامه فبيقول له انت لازم يكون ليك اسلوبك الخاص اه تمام انا ابويا الله يرحمه قعد بكلمته بالحرف كده قال لي انا عايز ادخل جوه الاقي اللي انا سامعه بره وبدأ من اليوم ده بقى ياخد ايه طريق تاني خالص بس ابويا كان في يعني هو نفسه حضرتك لو جيت تقول له لو سمعته في حفله او سمعت له شريط وعجبك قوي فتيجي في حفله تانية تقول له ايه يا عم الشيخ ولا بيسمعنا سوره مريم مثلا كنت انا دايما اقول له كده يقول لي يا احمد انا ما بعرفش اقلد نفسي ما بعرفش اقلد نفسي يعني هو نفسه لو حبيت سمع لك تاني ما يعرفش دي حقيقه محمد دي والله ما بعرفش يعني دي حقيقه ما يعرفش يقلد نفسه يعني لو قال الايه دي هي اتقالت ازاي يقول لي ما اعرفش ويقعد يسمع نفسه انا ايه ده يا محمد انا اللي قلت. اسمع هذا يا احمد ويقعد كده كانه بيسمع واحد غريب اسمع دي يا فندم. اقول له ايه وهو فعلا كده هو طبعا ال- ال- الشيخ كان يعني بيقرا في في في وجود الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط والشيخ البنا وعبد الفتاح الشعشاعي وال- والمشايخ دول كلهم إيه، كان بيقول لكم حاجه عنهم عن روايه ليه هو برضه عن لسان الله يرحمه الشيخ مصطفى اسماعيل اول ما ابويا طلع خالص وفي حفله في كانوا في طنطا ابويا كان بيحب يروح يسمعه وراح للشيخ مصطفى قال له انا عايز اقرا قال له انت بتقرا قال له اه انا بعرف أقرأ. كويس كويس وجميل وزيك قال طب بس أقرأ. وقعد والليله خلصت الليله خلصت على سنه ابويا الله يرحمه الشيخ مصطفى ادى الولد اللي هو بتاع الميكروفونات 10 ساعات قال له شغال الميكروفونات. بعد الليله ما خلصت قال له شغال الميكروفونات خد يا شيخ محمد. طلع قري والله على لسانه قسما بالله طلع الحفله الناس رجعت تاني اللي خرجوا قال لك ده الشيخ مصطفى قري كان لسه بقى الشيخ مصطفى قال لك ده الشيخ مصطفى ايه قري تاني فرجعوا تاني فقال لك الليله هتبدا تاني ولا ايه؟ قال له خلاص الشيخ محمد زي الفل بتاع صدق الله العظيم الفاتحه خلاص فرجع لسان الشيخ الله يرحمه رحم الله الشيخ محمد احمد شبيب والشيخ مصطفى والمشايخ جميعا رحمهم الله طبعا الشيخ مصطفى اسماعيل ده كان الله يسمع منه آه، شكرا جزيلا آه، استاذ احمد محمد شريف ونشوفكم دايما كل سنه في ظروف احسن من كده و... ونتمنى نسمع عن كل خير وعن القناه كل خير و... وحضرتك وكل الناس اللي شرفونا يعني شرفتنا النهارده
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار آه، واحنا بنسمع هذا اللقاء آه، هنا في الاستوديو انا والاستاذ المصور آه، ابن الحبيب آه، بيقول لي يا استاذ محمد آه، ما شاء الله ده ده ال- القراء آه، بيهتموا جدا بتربيه آه، ابنائهم ولذلك ما تلاقيش آه، انسان آه، يعني آه، في هذه البيوت القرانيه ما تلاقيش فيها ولد فاسد او تلاقي في تلاقي فيها بنت فاسده ففعلا ال- القراء اللي انا آه، دخلت عندهم ودخلت بيوتهم وانا دخلت آه، بيوت عدد كبير من ال- القراء الاكارم لقيت ابنائهم اكارم برضه واحفادهم اكارم برضه لان هم آه، طلعوا آه، ونشأوا في بيوت شريفه وفي بيوت كرم وفي بيوت قران فبركه القران بتكون آه، موجوده في آه، هذا آه، البيت فعلا فصدق آه، حبيبي وابني ال- المصور آه، هن- هنشوف دلوقتي تلاوه آه، جميله جدا جدا ورائعه لفضيله الشيخ محمد احمد شبيب
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن
ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار آه، بنواصل هذه المسيرة العطرة للشيخ محمد أحمد شبيب آه، وأنا عندي ملاحظة جميلة عايز أقولها لإخواني وأخواتي من الآباء والأمهات ال- الشيخ أحمد شبيب لما دخل ابنه الكتاب تعرفه آه، طبعا أنا عايز أحط خطوط كثيرة تحت الكلمة دي انه الشيخ او الحاج احمد شبيب ده كان رجل غني جدا وكان رجل ثري جدا من الاثرياء والوجهاء اللي هو والي الشيخ محمد و- و- وال- والكثير من الاغنياء بيستغنوا عن المسألة دي يعني يستغنى عن انه يطلع ابنه عالم او يطلع ابنه آه، قارئ لكن هو نذر ابنه للقرآن الكريم وبعد ان شفاه الله تمنى ان يكون هذا الولد زي الشيخ محمد رفعت الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الشيخ إبرا... كله زي دول كلهم وتمنى هذا وبعدين من الاول خالص وهو عنده ثلاث سنين او اربع سنين يقول له يا شيخ محمد انا عايز اقف وقفه بسيطه مع حضراتكم عندي دي موضوع ان احنا نشجع ابنائنا يعني انا عايز اعلم ابني القران وديته الكتاب علشان يحفظ ال- القرآن الكريم أبدأ أقول له أقول له يا شيخ محمد يا شيخ أحمد يا شيخ فلان علشان أكبرها في دماغه زي ما احنا بنقول أنا عايز أخلي ابني دكتور من هو صغير جدا أقول له يا دكتور روح يا دكتور تعالى يا دكتور م? يا دكتور محمد يا دكتور احمد يا دكتور مصطفى يا دكتوره لبنتي اقول لها اتفضلي يا دكتوره تعالي يا دكتوره روح يا دكتوره والدكتوره دي عندها خمس سنين او عندها ست سنين او عندها عشر سنين بنمي فيها روح الامل بنمي فيها روح النجاح روح التفوق واقول يا دكتور يا باشمهندس يا استاذ يا واخدين بالنا ولا ايه يا شيخ ولذلك كان ال ال الاب دائما بيقول لابنه يا شيخ محمد بعدين لما كان يروح الكتاب ويحفظ يقول له طيب تعالى شوف متابعة الاب تعالى يا شيخ محمد ناخد اتصال ونكمل ان شاء الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا حاجة سناء أهلا بيك بارك الله فيكم أستاذ محمد وفي قناة الرحمة الله يكرمك وبارك وأهلها الطيبين وعلمائها وشيوخها والعاملين فيها جميعا وسلام خاص لابني صالح ياسين وأكرم وكل الجنود التي تعمل في الظل أظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله الله يكرمك يا حاجة شكرا عايزة أقول بفضل الله شفى الله مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها شفاء جميلا لا يغادر سقم يا رب.
شفاء فيه الحمد ومزيد من القرب لله عز وجل يا رب.
وجزى الله خير الجزاء أعظم وأعلم علماء الأمة على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسلم.
فمنه وبسببه كانت القطرات والنسمات والعطور والزهور والرياحين في كل اتجاه منهم القراء أهل الله وخاصته ومنهم فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب نعم.
رحمه الله وطيب الله ثراه وقراء المسلمين أجمعين وشفى الله ذويه ومحبيه يا رب.
شفاء معه الخير والنور والبركات من رب البريات هؤلاء القراء قلوب طيبة نقية فحق لها أن تحمل أعظم ما وجد على وجه الأرض كلام قال كلام الله ليظهر على أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم نور وبركة وهدى وتوفيق ونقف لنهتدي بنورهم ونقتفي آثارهم ونشم عطر اقتدائهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم وما أجمل أن نغرس في أبنائنا منذ الصغر حب الله ورسوله والصالحين وحب الخير وإنكار الذات والتواضع والرحمة وحسن الخلق وما تعلمناه من معلم البشرية فوالله ستكون العواقب أحلى من العسل في الدنيا وفي الآخرة وكما قال ربنا كتب في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فاللهم اجعلنا من هؤلاء من هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون وتوفانا مسلمين والحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاك شكرا شكرا يا حاجة سناء بارك الله فيكي وبالمكالمة الجميلة ديت من أختنا الفاضلة الحاجة سناء وهي من آه، مشاهدات آه، الرحمة الغراء وهؤلاء الناس الطيبين دايما اللي بيكلمونا ويتصلوا بينا ودايما احنا بنرحب بهذه المكالمات الطيبة وهذه المشاركات الصالحة والعلمية آه، لما كده بتتفاعلوا معانا آه، بنفرح الحقيقة بالمكالمات بتاعتكم بنشكركم كتير وأيضا نشكر كل من آه، لم يستطع أن آه، يتصل بنا إن شاء الله البرامج كثيرة في قناة الرحمة وتحاولوا أن أنتم آه، تشاركونا دائما بهذه المداخلات آه، التي آه، نستفيد منها والتي يستفيد منها المسلمون إن شاء الله آه، نلقاكم على خير في حلقة أخرى من حلقات هذه السلسلة المباركة أعلام الأمة نراكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواه يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار آه، الحقيقة أنا فوجئت مفاجأة آه، أسعدتني كثيرا وأنا في بيت الشيخ محمد شبيب آه، إنه الأستاذ أحمد والعائلة دعوا مين؟ دعوا ابن الشيخ محمد إسماعيل هو الحقيقة كان والدي عنده من المهارة والخبرة في عملية أول ما يجي أوي أي طالب أو أي يعني لسه دارس بعد حفظ القرآن الكريم كنت أنا أحضر أحب أوي أقعد في أول جلسة يقعد بيها معه وهو بيستلم هذا الطالب آه، يا ريت كده اتعرفت على هذه العائلة ازاي والشيخ محمد فهذا الرجل كان عنده يعني خير جدا لأهله المقربين ولأهل القرية ولكل الجيران
هو أحد محبي آه، فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب وصديق وأخ للعائلة أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
اهلا وسهلا آه، العلاقة بقى اللي بتربطك بين آه، العائلة عائلة الشيخ محمد شبيب والله هو العلاقة ان الشيخ محمد رحمة الله عليه كان والد وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أعلام الأمة أقمار للعلم